أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج أسئلة عن الإيمان ومعنا ضيف البرنامج القم زكريا بطرس أهلا وسهلا بكم يا مرحبتين في هذه الحلقة لدينا شيئا طريف هو مضحك لكنه محزن بنفس الوقت رسالة من أحد المشاهدين تتكلم عن نفسها وفيها بعض الكلمات وينطبق عليها الإناء بما فيه ينضح لكن وبقى بتصور القمص انه يكلمني انا بيقول عنك انك حمار بحياتك ما كنتش مسلم يا عزيزي لأجل أنني ارتضيت أو أرتضي أن أكون حمار مثل حمار النبي بلعام الذي لم يسمع صوت الله لكن حمار بلعام سمع صوت الله وأطاع صوت الله لذلك أنا أرتضي علشان خاطرك وخاطر الكثيرين اللي للأسف قد يكون تفكير بحل نتيجة لعدم أو لقلة المعرفة يتفوه بكلمات نابية وقاسية أيضا ليس هذا فقط ومش بس في الجسد لكن محبة الله هي التي تحصرني وتعطيني محبة إلك وأنا أصلي لأجلك ولأجل الكثيرين اللي لهم فكر مثلك لأنه أنا كنت أيضا بهذا الشكل والله هو وحده الذي يستطيع أن يغير ولا أحد يغير غير الله نعود مرة أخرى إلى المحادثة أو المقابلة التي حصلت مع الدكتور زغلول نجار وعن كتبه ونتكلم في هذه الحلقة عن الآيات المختصة بخلق الكون أي الآيات الكونية حيث تكلم عن الإعجاز بخصوص هذه الآيات فهل تستطيع أن تذكر شيئا عن ذلك للمشاهدين تأكيد بس أنا أحب هلا على البتالي أيوة لو سمحت تفضل أنا بشكر آه، الشخص اللي جاب الموضوع ده ورسمه لأنه تعب نفسه وقعد يرسم وباين عليه إن هو فنان ويشكر يعني ومجهود حلو خالص والكلام اللي فيه إحنا بنقبله كشتائم من أجل خلاص نفسك وبتمنى إنك أنت بعد ما تسمع تعليقاتنا ومحبتنا ليك رغم الإهانات دي تحب أسمع منك انطباعتك إيه وعمل ربنا في قلبك وفي حياتك شكله إيه شاول الطرسوسي كان بيضطهد أكتر منك لكن الله لمس قلبه وغيره وعشان كده أنت مهتم واهتميت إنك أنت تعمل الحاجات دي كلها وتبعتها دليل على اهتمامك بالموضوع وربنا راح يلمس قلبك امين شكرا آه، دي من الناحيه ديت ناحيه سؤال حضرتك آه، كلام آه، آه، الدكتور زغلول النجار عن الايات الكونيه والحقيقه هو مطلع كتاب عن الايات الكونيه والاعجاز العلمي في القران وكاتب في صفحه 45 آه، الكلام اللي حراه دهوت نعم اهو بيقول قصة خلق الكون يجمعها القرآن الكريم بدقة متناهية في ست آيات لخص تلخص خلقة الكون إفنائه إعادة خلقه من جديد في إجمال ودقة وإحاطة معجزية للغاية شوف بقى الحتة الإضافة اللي بقولها لم يستطع الإنسان أن يصل إلى تصور شيء منها حتى أواخر القرن العشرين
هل هذا صحيح؟
الراجل بيموه ولأنه عالم ففاهم الناس رح إيه هتقبل كلامه أعجب كل العجب من أنه لم يحترم درجة الدكتوراه التي يحملها ويتكلم كلاما دون علم ودون ما وعي فإن الحقيقة التي تعمد إخفاءها نجدها واضحة كل الوضوح في الكتاب المقدس الذي كتب قبل الإسلام بحوالي 3000 سنة اسمع ما يقول الكتاب في سفر التكوين الإصحاح الأول يقول في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه يا ريت الدكتور زغلول كان قرا الكلام ده قبل ما يقول ان القران هو اللي اتكلم عن خلقه الكون ومحدش سبقه قبلها آه، لحد القرن العشرين يا خساره يا خساره آه. ده محمد احترم الكتاب المقدس افلا يحترم زغلول محمد نفسه قال قل فاتوني بكتاب من عند الله هو اهدى منهما فاتبعه اقرا يا دكتور زغلول الكتاب المقدس يمكن تستفاد وتغير رايك آه، هذا عن خلق الكون لكن ماذا قال دكتور نجار عن خلق النجوم والكواكب اه ذكر برضو ما جاء في سوره الواقعه ايه 75 و76 اللي بيقول فيها فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم عادي شوف بقى تعليق ز- الدكتور زهرون نجار في هذا الكتاب ايضا وصفحه 38 شوف بيقول ايه يقول لك يعجب الانسان من القسم المغلظ بمواقع النجوم والنجوم من اعظم خلق الله في الكون والعجيب ان الدكتور زغلول لم يقرا عن خلقه النجوم في الكتاب المقدس ايضا في سفر التكوين وفي الاصحاح الاول يعني اول ما يفتح الكتاب المقدس يلاقي خلق الكون بكل ما فيه حتى النجوم من آية 3 الآية 19 في أول صفحة نعم.
وقال الله ل- تكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين وتكون أنوارا في جلد السماء لتنير على الأرض وكان كذلك فعمل الله النورين العظيمين شمس القمر النور الأكبر لحكم النهار والأصغر لحكم الليل مش كده بس نعم والنجوم جعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة نعم ما- يا عم اقرا في عرضك نعم يا عم اقرا وبلاش تبقى حامل دكتور دكتوراه وما انتش عندك علم بأبسط الأمور وبأساس الكتب اقرا اقرا تستفاد هذا يذكرني موضوع الحلفان أن الله يقسم لكن فهمنا الآن أن النجوم هي تفصل بين النور والظلمة لكن هل تشرح لنا ما هو المعني بجلد السماء؟
جلد يعني القبة الزرقاء نعم القبة الزرقاء مهم.
ونستكمل الحديث عن خلق النجوم نعم ففي سفر أيوب الذي كتب قبل الإسلام ب 2600 سنة في سفر أيوب نجد ذكرا لأسماء كثير من النجوم أسماء النجوم أسماء النجوم أها.
التي تتفق مع العلم نعم رغم ان ده قبل الاسلام ب 2600 سنه نعم ففي أيوب إصحاح تسعة ومن عدد سبعة إلى تسعة يقول إيه صانع النعش والجبار والثريا ومخادع الجنوب وكل دي أسماء نجوم وفي أيوب 38 آية 31 و 32 يقول يقول الله لأيوب عشان خاطر يثبت ليه ضعفه نعم يقول له ايه هل تربط انت عقد السرية او تفك ربط الجبار اتخرج المنازل في اوقاتها وتهدي النعش مع بناته هل عرفت سنن او قوانين السماوات او جعلت تسلطها او تحكمها على الارض كل ديت اسماء نجوم ايضا
ما هو عقد الثريا؟
عقد السرية مجموعة من النجوم وذكرت في عفوا هل هو عقد أو عقد؟ هو عقد عقد عقد عقد نعم عقد السرية ما هو عقد الثريا؟
العقد زي العقد اللي هو بيتعلق هنا أنا نعم اه مجموعة من النجوم في صور في صورة السور كما يقول معجم الف- الوسيط في سورة إيه؟
السور ثور في صفحة 95 نعم.
أما الموسوعة العربية فتقول في صفحة 5579 الموسوعة العربية تقول في صفحة 579 هي عنقود عنقود في كوكبة الثور يحتوي على بضع مئات من النجوم أبعادها 325 إلى 350 سنة ضوئية ولكن يظهر منها للعين ستة فقط أطلق أطلق عليها اسم الشقيقات السبع
نعم فإذا موجودة بنصها وفصها وحرفها في الكتب آه، ال- العلمية أهو. 579 نعم آدي السوري
آه، أنت ذكرت أن الكتاب المقدس ذكر في أيوب عن ربط الجبار ما هو الجبار؟
الجبار أيضا ده, ده الكلام ده جاء في سفر أيوب نعم.
كذلك يقول أو تفك ربط الجبار وفي سفر عاموس الذي صنع السرية والجبار وفي المجموعة في الموسوعة العربية أيضا صفحة 610 بيتكلم عن الجبار نعم بيقول كوكبة بالقرب من دائرة معدل النهار يمثلها الأقدمون بصورة محارب وتحتوي على سبعة نجوم براقة إلى آخره كلها يعني ال- ال- الكتب العلمية بتقول وتؤكد ما هو في الكتاب المقدس وعمرنا ما قلنا السبق العلمي للكتاب المقدس والإعجاز العلمي للكتاب المقدس لأن الكتاب المقدس هدفه روحي وخلاص الناس لا كتير حاجات دي مرحب بيها لكن عمرنا ما سبقنا ونقول لك م- ما حصلش نعم آه، ذكرت أيضا أنت من سفر أيوب آه، شيء عن المنازل وقلت أن نخرج المنازل في أوقاتها أيوة.
فما هي المنازل؟
المنازل برضو بتحكي عنها الموسوعة العربية الميسرة الحقيقة الكتاب ده يعني ذخر ذخر ينبغي كل بيت باحث لا يخلو منه هذا الكتاب آه، بتقول هذه الكواكب في صفحة 1507 1507 بتقول هذه الكواكب الاثنى عشر
نعم
موجودة حول دائرة البروج أو الكوكبات البروجية الكوكبات البروجية نعم آه، أنت ذكرت أيضا شيء عن النعش وبناته اه طبعا فهل لك أن تشرح هذا الكلام؟
آه، الكلام ده برضو مذكور هنا في الموسوعة العربية نعم.
صفحة 800 782 لما بيقول ادي 782 اهي آه، بيقول فيها آه، كنت بتسأل على النعش وبنات مش كده؟
نعم آه، النعش كوكب كبير ذو نور قوي أثناه اليونان والرومان الدب الأكبر نعم وفي الموسوعة العربية يقول الدب الأكبر كوكبة شمالية أطلق عليها أطلق عليها أطلق عليها أسماء قديمة مثل المحراث والعربة أي النعش نعم وبناته أي بنات النعش تقول الموسوعة العربية برضه في نفس الصفحة ويظهر مع كوكب الدب الأكبر النعش أربعة نجوم تمثل المغرفة وثلاثة تمثل اليد نعم كلها مواضيع علمية موجودة ومؤكدة في الكتب العلمية المكتوبة بأيدي وبأقلام علماء نعم من الواضح والجلي أن هذه المعلومات بالتأكيد من علم الفلك التي ذكرت في الموسوعة الإسلامية لكن سؤالي هو هل توصل علم الفلك لهذه المعلومات قبل الإسلام أو قبل القرآن أو بعده
شوف يا عزيزي الراجل بيقول الدكتور بيموه ويقول ان الانسان لم يستطع ان يصل الى تصور شيء منها حتى اواخر القرن العشرين نعم في حين لو احنا فتحنا دائرة المعارف الإسلامية ال- لا دائرة آه، الموسوعة العربية الميسرة صفحة 1311 1311 نعم اهو يقول ايه علم الفلك هو علم دراسة الأجرام السماوية وتكشف آثار بابل والصين والهند الحضارات القديمة من آلاف السنين قبل الميلاد معرفة فلكية وكان الفلك عند قدماء المصريين تطبيقيا كعمل خرائط نجومية وصنع الآلات لرصد النجوم وتركوا لنا في قبر سيتي الأول وده بيعود إلى سنة 1290 قبل الميلاد خريطة فلكية وفي معبد دندرة دائرة فلكية وصلوا إلى وصلوا نعم مش لآخر القرن العشرين مهم. آه، ترى هل عرف العرب هل عرف العرب قبل زمن محمد شيئا من علم الفلك؟
آه، بالتسيير يعني قبل كده الحضارات نعم التانية القديمة مهم.
يعني علماء اليونان آه، قبل الميلاد سنة 540 ميلادية قبل الميلاد كان طاليس وسنة 500 قبل الميلاد كان فيثاغورس نعم وأرسطرخس في القرن الثالث قبل الميلاد أي قبل الإني- الإسلام بتسع قرون كاملة الكلام ده موجود في الموسوعة نفس الصفحة اللي أنا فاتحها دلوقتي نعم أما عند العرب فتقول الموسوعة في نفس الصفحة برضو وكان التقسيم عند القدماء وخاصة العرب قبل زمن محمد ثلاثة أقسام نظري وعلمي وتنجيم نعم وتذكر أنهم من أهم المراجع التي اعتمد عليها العرب كتاب السند هند وهو في الحقيقة خمسة مؤلفات هندية قديمة وتقول أيضا كذلك اعتمدوا على كتاب لبطليموس عالم الإسكندرية مهم.
وده كان سنة 323 قبل الميلاد وهو في الحقيقة الدستور الذي صار على هديه فلكي العرب مهم.
لاحظ أن العرب صاروا على هدي كتاب بطليموس وليس على هدي القرآن واضح؟
نعم يا ترى ماذا يقول الدكتور زغلول النجار بعد أن يقرأ هذه الحقائق يا دكتور أنا بنصحك أنك أنت تشتري الكتاب ده وتقتنيه ومش تحطه على الرف تاخده وتقراه وتبحثه قبل ما تتكلم في أي حاجة لأن الكتاب ده هيفيدك وينفعك كويس قوي آه، لدي سؤال آه، قبل أن ننتقل إلى الموضوع الروحي هل ذكر الكتاب المقدس شيئا عن فناء العالم وإعادة خلقه الذي يدعي دكتور زعلول أنه لا أحد كان يعرف عنها أي شيء قبل القرآن
آه، دكتور زغلول بيفتي بس الفتوى بتبقى في الدين لكن مش في العلم مهم.
فكون الإنسان يفتي في العلم فلازم يجيب المراجع بتاعته نعم
فناء العالم وإعادة خلقه من جديد تكلم عنه الكتاب المقدس الكتاب المقدس جه في القرن الأول الميلادي محمد جه في القرن السابع الميلادي
نعم
والكتاب المقدس اتكلم قبل القرآن بكثير مثلا في بطر رسالة بطرس الثانية إصحاح اثنين آه الرسالة الثانية إصحاح ثلاثة ومن عدد عشرة يقول إيه بقى؟ يقول تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها ادي فناء العالم صح نعم.
تزول السماوات نعم.
والارض اعاده خلقه العالم في سفر الرؤيا اصحاح 21 وهو اخر سفر في الكتاب المقدس والاصحاح اللي قبل الاخير وايه واحد في الاصحاح ثم رايت سماء جديده وارضا جديده لان السماء الاولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد مهم.
سماء جديدة وأرض جديدة وأرض جديدة.
الكتاب المقدس قال يا دكتور يا زغلول يا نجار مع احترامي لشخصك وتقديري لعلمك لكن أرجوك أنك أنت تتحرى بدقة حتى لا تفقد مصداقيتك أنا بحبك وما أحبش أنك أنت تفقد مصداقيتك وما أحبش أن الناس تتكلم عنك عايزك كده تخاف الله في قلبك وتخليك حقاني باستمرار عشان تقدم للناس دول دول أمانة في إيدينا قدم للناس ما يفيدهم آه، الإعجاز في الواقع لا يؤكد ولا ينفي آه، أي كتاب أنه من عند الله أو ليس من عند الله أكيد آه، لكن الحياة التي في الكتاب المقدس هي من الله فنعود إلى مبادرة الله لمصالحة الإنسان وهو أهم موضوع وأسمى موضوع نستطيع أن نتكلم فيه في هذا البرنامج بالظبط نعم احنا موضوعنا في البرنامج هو العلاقة مع الله نعم ازاي نبتدي هذه العلاقة نعم وانا اتكلمت ايضا سابق وانا بكرر الكلام نعم.
علشان خاطر الجديد اللي بيسمع المشاهد الجديد يقدر ياخد باله ويسمع برضه معانا نعم فقلنا ان الانسان عشان يبتدي علاقة مع الله لازم يعرف اساسا هو اتخلق عشان ايه نعم ولما يعرف هو اتخلق ليه ان يبتدي يرتب نفسه ويدبر نفسه على اساس هذه الخلقة نعم الله خلقنا عشان نكون اولاده نعم عشان نتمتع بحبه عشان نتمتع بخيراته عشان نتمتع ببركاته في الارض وفي السماء ايضا خير وبركه ومجد يجمع الانسان لكن زي ما قلت ان البشر كان مواقفهم مختلفه من مبادره الله الحبيه الاولى فالبعض مشى في الالحاد قال الجاهل في قلبه لا اله مم.
والبعض زاغ من ربنا نعم والبعض ضلوا الطريق ورا اكل العيش ورا ورا ورا لكن الانسان اللي بينفصل عن ربنا تكون النتيجه الحتميه الموت نعم وقلنا ان الموت موت جسدي وموت ادبي وهو العار وموت ابدي وهو جهنم النار الابديه مهم.
لكن الله في محبته الله محبه نعم الله في محبته لا يسمح اطلاقا بان اللي خلقهم عشان يكونوا ولاده يروحوا إلى الجهنم إلى الجهنم لأن جهنم مخلوقة لإبليس وكل جنوده مم.
أما السماء فمخلوقة لأبناء الله مم. كلام طيب فالله ما يقفش مكشوف الأيدي مم.
كأب عايز ينقذ ابنه نعم فعمل إيه دبر لنا خطة الخلاص خطة الفداء مبادرة عامة وكبرى مبادرة الصليب كفارة وفداء للبشرية وكل إنسان نعم يفديني ويفديك وفي هذه المبادرة بتاعت الكفارة مبادرة مصالحة نعم نحن الذين كنا قبل الأجنبيين وأعداء نعم صالحنا في جسم بشريته بموته نعم ثم قلنا إن في بقى مبادرة أخرى شخصية بيجيلك لحد ما أنت موجود يقرأ على باب قلبك يا بكلمات زي اللي أنت بتسمعها دلوقتي يا بآية من الكتاب المقدس يا إما بصوت لطيف في ترنيمة تسبحة أي حاجة وقد تكون قراءات عنيفة سواء حادثة أو فقدان شيء أو ضياع حاجة عشان خاطر ربنا يفوق الإنسان نعم عشان يقبله هنا بقى بناتي إلى النقطة الجديدة بتاعت الحلقة دي إيه رد فعلي وفعلك بقى على مبادرات الله نعم.
هو ده المهم مهم.
هناك ثلاث حاجات عايز اتكلم عليها في رد الفعل دعوة للدخول في الوقت المقبول بثقة القبول
مم.
دعوة للدخول الله بيخبط على باب القلب بتدعيه يخش تقول امين تعالى ايها الرب يسوع الكنيسه علمتنا نقول ايه ايها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياه مهم.
هلم تفضل وحل فينا نعم
بتقبله بتقول له اتفضل يا رب خش ده بيتك اتفضل تعزم ربنا على حياتك بيخبط على باب قلبك كغريب غريب هو إلهك الذي صنعك ولكنه كغريب يقرأ على باب قلبك تقبله ولا بترفضه وهنا يترتب على هذا القرار مصيرك الأبدي إن رفضت المسيح ستكون مرفوضا للأبد وإن قبلت المسيح ستكون مقبولا في النعمة الإلهية والمجد الأبدي امتى أقبل بقى وقت القبول امتى مهم.
الآن هو ده الآن وقت مقبول اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم اوعى تقول بكرة مهم.
بكرة عمره ما بيجي أبدا أنا فاكر قصة خدناها كانت بالفرنساوي وإحنا في ثانوي آه واحد ماشي على محل فلقى يافطة مكتوب على محل آه، حلاقة فبيقول كده الحلاقة غدا مجانا فهو خد بسط قوي قوي وتاني يوم جه من الفجر مهم.
واستنى قدام الباب لحد ما فتح ودخل حلقه فالراجل حلاقه بيقول له فين الاجره؟ قال له ها؟ انت مش كاتب الحلقه غدا مجانا قال له فين دي قال له هي قاعد في الفاترين قال له اه مكتوبه قال له خلاص ما انا جيت غدا اهو قال له مين قال لك هو في تاريخ مكتوب هذا الغد لن ياتي ابدا ان ما كنتش تاخد قرارك النهارده غدك لن ياتي الغد هو الغد دائما اي التسويف فالله بيدعوك الان ان سمعت صوته فلتقسي قلبك يا ما ربنا دعاك يا ما ربنا ناداك بصوت لطيف او بصوت مخيف مرعب وانت في القساوه لا تريد ان تقبل تايه من ربنا هربان منه ليه يا خاطي مالك هربان مني وليه بس انت جفيني يا لشقائك في بعدك عني يا لهناك لما انت تجيني ثم اذا طلبت قلت له امين يا رب تعالى خش قلبي الان انا بس بطلبك يا رب ثق ثق في وعده اوعى تعتمد على الاحاسيس والمشاعر لا ده وعد الله ثقه بالقبول قول له يا رب انا اثق في وعدك انت قلت ان اللي يفتح لي الباب انا هخش وانا بؤمن في هذا يا رب اختم لك بتشبيه صغير عشان ما تنساش لما يطلع كده في الجرايد ان الشهر الجاي هتزاد ليك مرتب شهر بتعمل ايه اول ما تقراها تروح تستلف حاجات بالفلوس بتاعت المرتب اللي جاي انت مش لما تقبض لا ده قرار نعم المسيح الان بيقول لك ان فتحت انا هخش ومش كلام جرايد بقى لا ده وعد موثق هل ت- تثق ان يقبلك الان قول معايا ثقه اشكرك يا رب لانك انت سمعت صلاتي وطلبتي ودخلت جوه قلبي لك مني كل الشكر امين افرح وتهلل بعمل الله في حياتك امين
شكرا جزيلا هذه أعزائي هي رسالة التي نريد أن نوصلها إلى جميع الناس رسالة المسيح إلى العالم أن يظهر محبة الله الفائقة لكل إنسان تلك المحبة التي تجسدت في محبته إلينا حتى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية وما يسر ويفرح قلب الله هو عودة الخطاة إليه نادمين تائبين فنصلي ونقول يا رب أيها الآب السماوي أعنا وساعدنا حتى نعترف بخطايانا دائما ونتوب عنها توبة حقيقية صادقة ونرجع إليك طالبين بركاتك وعفوك وغفرانك لأنه مكتوب عنك أن طويل الروح حنان وكثير الرحمة شكرا واللقاء في حلقة أخرى امين